والله تعالى يهدينا بالحق المولى سيرضينا ندعوه كريما ومعينا نور الإيمان سيهدينا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات في هذه الحلقات بعنوان الإيمان وأثره في حياة المسلم أو المسلمة هذه الحلقات إن شاء الله نتناول فيها تعريف الإيمان ومظاهر الإيمان و... وآثار الإيمان ده يعني ده أهم شيء الحقيقة عندي عايز أوضحه اللي هو أثر الإيمان في حياتنا نبدأ الأول بتعريف الإيمان الإيمان بالتعريف هو التصديق الذي لا يعتريه شك تصديق لا يعتريه شك تقول أنا مؤمن بهذا الشيء يعني مصدق به أنا مؤمن إن دي كاميرا يعني مصدق إن دي كاميرا طب عندي شك؟ لا لأن لو في شك يبقى ما فيش إيمان انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا لم يرتابوا مفيش ريب الريب اللي هو الشك اذا الايمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك انا مؤمن مصدق بدون اي شك تعريف الايمان كما قلنا نجده في صور كثيره لكن مثلا في سورة التوبة الله تبارك وتعالى عندما رد على أولئك الكفار والمجرمين المشركين اللي بيسبوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيتهموه فالله يقول ويقولون هو أذن يعني ودني يعني يحب يسمع يعني الكفار والمشركون دايما يسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويسبوا الاسلام ويسبوا المؤمنين ليه؟ من الحقد اللي في قلوبهم علينا. لكن الحمد لله بيدونا الاجر وبيدونا الثواب. لان لما واحد بيسبنا وبيشتمنا بناخد الاجر والثواب. وليست العبره بالدنيا انما العبره بالاخره. سوره البقره زين للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون يسخرون من الذين امنوا بيقلسوا علينا وبيضحكوا علينا وبيشتمونا وبيعملوا علينا مقالات زين للذين كفروا الحياه الدنيا زين للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه يوم القيامه العبره مش بالدنيا الله عز وجل يقول والعاقبه للمتقين والعاقبة للمتقين سورة القصص ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب وعندنا في أواخر سورة سورة المطففين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون يقول لك بص بص بص شوف بص ابو دقن بص بص ام طرحه واذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين يقعدوا يتندروا يعني شفنا النهاردة وإذا رأوهم هم لما بيشوفوا عن- بيشوفونا احنا قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين مم. العبرة بقى فاليوم في الآخرة الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك في الجنة ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون أيوه فبيضحكوا هم بيسخروا علينا واديك شايف الايام دي طبعا وخصوصا بعد الثوره في مصر 25 يناير س- سخريه وتاليس و... وكتابات ومنافقين اللي كانوا ضد الثوره بقوا مع الثوره بعديها واللي عمالين يشتموا في الدقون ويشتموا في الاخوان ويشتموا في السلفيه ويشتموا في ال... في المسلمين وفي الاخوات ده شيء طبيعي وشيء عادي يعني ما احنا ما بنتأثرش بالكلام ده لأن آه، بس عشان يبقوا واضحين يعني هل في مسلم بيسخر من الإسلام؟ هل في مسلم بيسخر من إخوانه المسلمين؟ المسلم بيحب دينه وبيحب إسلامه وبيحب إخوانه الله في سورة الحجرات ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه فاذا كان الله حبب الينا الايمان يبقى حبب الينا اهل الايمان وحبب الينا مظاهر الايمان لما انا اقول انا مؤمن بالله ها ادي الكعبه ورايا اهي أهي. انا احب الكعبه اه واحب المساجد اه واحب الحجاب واحب النقاب ان الاخت تلبسه لكن لما اقول لك انا مسلم وبكره اكره ما على قلبي منظر الكعبه يبقى مش مسلم ده ده مش مسلم اطلاقا ازاي تقول انا مسلم اه وبحب الكفر والفسوق والعصيان ازاي يعني فالشاهد ان لما اعداء الاسلام يقلسوا علينا او يشتمونا او يسخروا مننا احنا بناخد الاجر وبن- الثو- وبناخد الثواب بالصبر بالصبر فكانوا بيشتموا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن قال لنا انهم سموه ساحر كاهن مجنون شاعر شاعر نتربص به ريب المنون مجنون وازدجر يعني بعد ما هم كانوا مسمينه قبل كده ايه قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ان انا رسول الله كانوا مسمينه الصادق الامين طب امال ايه اللي حصل يعني اه اللي حصل انه ما دام قال لا اله الا الله محمد رسول الله يبقى على طول في ابتلاء وفي امتحان فكانوا بيشتموا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مره يقولوا عليه ودني ومره يسموه ارعن ولذلك القران هنا في سوره البقره يقول ايه يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا ليه لان هم بيقولوا راعنا يا ارعن يا ارعن راعنا راعنا لا ما تقولوش راعنا وقولوا انظرنا ففي سورة التوبة اللي كنت بقولها ويقولون هو أذن يعني ودني قل الرد قل أذن خير لكم النبي بيسمع خير ليكم ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين اهي دي اللي انا عايز اوصل لها يؤمن بالله يعني يصدق بالله ويؤمن للمؤمنين يعني لما واحد من المسلمين يقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء النبي بيصدقه النبي يصدقه لأن المسلم مصدق لما بيتكلم سبحان الله ده صامت الأمة بشهادة رجل شفت الهلال قال له اه شفت الهلال قال مر الناس فليصوموا وصمت الأمة بشهادة رجل بس رجل بمعنى رجل لأن رجل في القرآن لما تسمع كلمة رجل مش معناها نوع غالب استخدام كلمة رجل في القرآن صفة صفة
نور الإيمان سيهدينا
من المؤمنين رجال سورة الأحزاب صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه أي قضى عهده ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أي وما بدلوا ما عاهدوا الله عليه فالرجل ما تسمع كلمة رجل يبقى ثقة يعني وطبعا لازم يكون رجل ما دام ثقة يبقى صادق لأن في بعض الناس بت يعني كانوا قالوا نكتة ظريفة كده إن كانت السعودية دايما بتدي 10000 ريال للي يقول إن هو شاف الهلال يعني فواحد جايب طالب 20000 ليه؟ هل شفت هلالين مش هلال واحد فطبعا ده لا يصدق يعني لكن اقصد ال- الايمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك ادي شفنا الايه في سوره التوبه الايه الاخرى سوره يوسف خوات سيدنا يوسف خدوه وهم يعني بيتوا النيه للشر بس برضو والله يعني ولو انه مش موضوعي بس بسرعه كتير من الناس بقول كتير من الناس بيبرروا اعمالهم مع ان اعمال بطله لكن يبررها زي ايه ادي اخوات سيدنا يوسف اهي عملوا ايه خد اخوهم ورموهم في البير وراحوا لابوهم يقولوا له ايه يا ابانا انا ذهبنا نستبق س- سباق يعني بن- بنلعب يعني وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب بس بص بيقولوا له ايه وما انت بمؤمن لنا وما انت بمؤمن لنا انت مش هتصدقنا ولو كنا صادقين ولو كنا صادقين آه. شوف التبرير بقى اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين صالحين ايه الصلاح هيجي منين ترمي اخوكوا في البير وتقولوا قوما صالحين واللي احنا عملناه ده كا- من الصلاح هذه مصيبه الناس النهارده الحقيقه انهم يبرروا لانفسهم الغلط يعمل العمله تخرب بلد يقول لك لا لا اصل انت مش واخد بالك اصل انت مش واخد بالك اه، طب قول لي يا اخوي اخد بالي ازاي يعني وانت عامل غلط المهم قالوا له وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين فالايمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك لا يعتريه شك العلماء يقولون ان الايمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصيه كتير مننا يقول كده يقول انا حاسس ان ايمانياتي مرتفعه انا انا مبسوط من نفسي كده و- ومقبل على العباده كده وما شاء الله تعرف ان ايمانك بيزيد يبقى انت بعيد عن المعاصي شويه ضحك علينا الشيطان وعملنا شويه معاصي وسيئات هوب تبص تلاقي الواحد ايمانه ينقص ايمانه ينقص فالايمان يزيد وينقص يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه قال الله عز وجل سوره الكهف ويزيد الله آه انهم فتيه امنوا بربهم اصحاب الكهف كانوا اولاد ملوك اولاد عز وبيلعبوا بالصولجان بالعصايه بالعصيان دي ومع ذلك تركوا القصور وتركوا العز في سبيل الله تبارك وتعالى وراحوا الكهف انهم فتيه امنوا بربهم ها وزدناهم هدى وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اللهم اربط على قلوبنا برباط الصبر والايمان يا رب إذ قاموا قاموا عند دقيانوس الملعون المجرم الحاكم الظالم إذ قاموا أي عنده فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن لم نون لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى سورة مريم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا اذا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى اذا الايمان بيزيد الايمان بيزيد بالطاعه وينقص ينقص بالمعصيه طب نعمل ايه في موضوع الزياده والنقصان ده العلماء بيقولوا كلام جميل قوي يقولوا اذا كان اذا كانت النفس لها اقبال اقبال ها حاسس كده ايمانك قوي ومعنوياتك قويه آه، زود في الايه في السنن في السنن في السنن حاسس ان ايمانك بدا يضعف كده و... وت... آه؟ آه؟ امسك في الفرائض امسك في الفرائض ازاي احنا عندنا حد اعلى ملوش حد ده بقى الحد الاعلى ده لكن في حد ادنى ادنى اوعى تنزل عنه لا مش مسموح لك لا لا لا لا لا ازاي يعني مثلا الله امرنا خمس صلوات في اليوم والليله ده الحد الادنى طب هخليهم اربعه ما ينفعش طب ثلاثه ما ينفعش لا لا لا لا لا لازم يبقوا خمسه ده لابد ولازم وضروري وحتما خمس صلوات ده الحد الادنى اوعى تنزل عن كده طيب عايز اطلع بقى اطلع ازاي هصلي الصلوات الخمس اه وهصلي السنن سنن الفجر قبليه ركعتين لا صلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس طيب والظهر قبليه اتنين او اربعة وبعديه اتنين او اربعة العصر قبليه اتنين او اربعة بعديه لا مفيش صلاة لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس المغرب قبليه اتنين وبعديه اتنين العشاء قبلها اتنين وبعديها بقى لا بعدها ده صلاة الليل بقى ممكن تصلي صلاة ليل وبعدين تختم باتنين شفع والآخر واحدة وتر وتصلي ما شاء الله حتى بعد العلماء بيقولوا صلاة صلاة مفتوحة بالليل صلي زي ما انت عايز لغاية ما تختم بس بالوتر ها ده السنن دي اللي السنن بتاعت الفرائض يبقى انت عايز تعلو في السنن اطلع اطلع ها حاسس ان ايمانياتك قويه يلا است- استغلها واستفيد لكن لما تحس ان يعني معنوياتك ضعفت كده وايمانك بدا يضعف تعرف ان في سيئات وفي معاصي ما تنزلش عن الحد الادنى يبقى تمسك في الفرائض يبقى اذا كانت النفس في اقبال اديها السنن اذا كانت ادبار يعني تعبان كده ومتضايق ونفسي مش منشرحه قوي لل ها، امسك في الفرائض ده بيسموه الحد الادنى ما تنزلش عنه انما الحد الاعلى اطلع يعني زي ايه زي موضوع ال- صله الرحم مثلا صله الرحم انا مطلوب مني صله الرحم والله عز وجل فرض علينا لان العاقبه شديده جدا في سوره محمد تسمى سوره القتال فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع حديث البخاري يعني قاطع رحم طيب أنا عندي في الخ- في, في الرحم دي حد أدنى ها وحد أعلى إزاي؟ حد أدنى ما نزلش عنه اللي هو عدم القطيعة عدم القطيعة لكن حد أعلى براحتك اتصل بقرايبي واروح ازورهم وبات عندهم واجيب لهم هدايا و و اطلع زي ما انت عايز لكن في مشاكل في انزل الحد الادنى اللي هو عدم القطيعه ازاي عدم القطيعه يعني لما يكون مثلا رمضان داخل في عيد جاي كل سنه وانتم طيبين عندهم مناسبه سعيده الف مبروك عندهم مناسبه حزينه البقاء لله ها يبقى دي ايه انا قطعت لا بس اعطيتهم ايه الحد الادنى او بالظبط في الايمانيات في الايمانيات اطلع اطلع اطلع ما شاء الله اطلع ما شاء الله الايمان بضع وسبعون شعبه اعلاها قول لا اله الا الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان اطلع زي ما انت عايز ها لكن لو جاي تنزل لا لا لا لا, لا. انزل عند الحد الادنى ما تنزلش عنه خمس صلوات يبقى عدم القطيعه للراحل و- وهكذا يبقى الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه علشان كده عايزين نبعد عن المعاصي هنبعد عنها ما اقدرش ابعد عن المعاصي خالص ليه لان الشيطان بيضحك عليا ونفسي اماره بالسوء وكذا وكذا طب خليك في خليك في ال- ال- الصغائر الصغائر بلاش ابعد عن الكبائر ابعد عن الكبائر سورة النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ها نكفر عنكم سيئاتكم ابعد عن الكبائر زنا لواط كفر فسق كذب بتاع ده عقوق لا لا لا لا خلينا بعيد عن الكبائر دي خالص خلينا في الصغائر ها، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى سورة النجم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هنتوقف عند هذا القدر ونستكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله الإيمان الإيمان وأثره في حياة المسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور الإيمان يزكينا والله تعالى يهدينا بالحق المولى سيرضينا ندعوه كريما ومعينا نور الإيمان سيهدينا نور الإيمان يزكينا والله تعالى يهدينا بالحق المولى سيرضينا ندعوه كريما ومعينا نور الإيمان سيهدينا
Thank you.